الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله لقاء طيب جديد بنقرب فيه من أيام طاعات عالية جدا ما شاء الله النهاردة الحلقة بتاعتنا من الاستوديو الصغير جوه قناة الرحمة في 6 أكتوبر ليه؟ لأن واضح إن إحنا قربنا على رمضان واضح ان التجهيز لرمضان اصبح قريب واضح ان الطاعة بتحتاج اعداد والناس اللي ربنا بيكرمها ببطولات من الحسنات واضح ان هي ما بتجيش بال يعني مفيش صدفة لكن هناك قدر لله عز وجل ومن قدر الله عز وجل الاخذ بالاسباب الاخذ باسباب النجاح واسباب ان اسباب النجاح بتتعدد والتعدد بتاعها بيبقى في مواطن كثيرة جدا زي ما ربنا كان بيكرم الصحابة والتابعين وكانوا يتمنوا لقاء رمضان يقولون اللهم بلغنا رمضان ست شهور في السنة ويقعدوا يدعوا بقية الست شهور اللهم تقبل منا رمضان فكان الإعانة على الطاعة أو الاستعانة بالله عز وجل عشان ربنا يعيننا على الطاعة برضه طاعة لله عز وجل عشان كده النهاردة كان في العالم كله الإسلامي يعني في كل الحلقات في كل البرامج في في الأخبار ما شاء الله في الجرايد بيتكلموا عن يوم اليتيم وكأن لليتيم يوم واحد في السنة لكن اليتيم مش له يوم في السنة اليتيم له كل الساعات والدقايق في السنة للي بيفهم للي عايز يفهم عشان كده النهاردة بحرية هنتكلم عن شوية مهارات في التعامل مع اليتيم اليتيم قال الله عز وجل أمرنا لما كان الناس بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سبحانه ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح تعالوا نفهم يا جماعة الله عز وجل بيعلمنا وعايز مننا إيه في التعامل مع الأيتام نعرف إن القصة لها أبعاد عجيبة جدا وهو في ناس كتير بتبقى محتاجة في أرامل في أيتام في مبتعدين عن أهليهم اليتيم هو مين واليتيم بيبقى ولد ولا بنت يا ترى اليتيم هو بس اللي بيفقد أبوه واللطيم اللي بيفقد أمه ولا اليتيم اللي ممكن يكون عايش مع أبوه وأمه لكن من غير عاطفة من غير رحمة من غير ما يكون أبوه أو أمه واخدين بالهم منه يا ترى ممكن يبقى في ما بيننا حد يتيم أو حد في عيالنا يتيم وإحنا عايشين علشان مثلا كنا بنشتغل بره او بنشتغل ومشغولين قوي بالسعي على الرزق علشان نوفر لهؤلاء الاولاد الحياه الكريمه لكن ممكن يشعروا بهذا الشعور من اليتم في حياتهم يا ترى العلاقه ما بين الناس او ما بيننا وما بين الايتام هي علاقات ماليه بس فنكفلهم بالانفاق والكفاله الماليه ونبقى خايفين قوي في التعامل معاهم لان الناس اللي بتفهم عارفه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وعارفين كلنا ان في فرق ما بين ال... ان الواحد يسرق حد عادي او ان الواحد ياكل مال حد ربنا يعافينا ودوت بيبقى عليه من الاثم ما يستحق لكن المساله بتبقى اصعب ما يمكن واشد ما يؤلم اذا كان التعامل في اكل مال اليتيم عشان كده الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ربنا يعافينا واضح ان دول سيصلون سعيرا مختلفة عن حتى سرقة البني آدم العادي لأن اليتيم الله عز وجل كان يحميه ويحرسه ويجعل له مكانة في الإسلام من أعلى ما يمكن اليتيم كان له يعني سبق سبحان الله عن حتى أولاد اللي عايشين مع أبوهم وأمهم اليتامى علمونا كتير قوي اليتامى تقريبا هم اللي بيربونا على الأخلاق الحميدة وهم اللي بيعلمونا التربية ويعلمونا مع التربية التعليم كفاية ان اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولد يتيما كفاية اقول لكم ان في كثيرين جدا من المصلحين والأبطال والدعاة ولدوا أيتاما المسألة محتاجة رعاية والرعاية الربانية كفيلة والله عز وجل قادر سبحانه أن يكفل عباده من الأيتام الأطفال الأطفال اللي بيحتاجوا رعاية خاصة جدا في سن مبكرة الرعاية الأسرية سبحان الله بالنسبة للولاد العاديين لها أثار إيجابية عالية قوي بتلاقي الطفل اللي بيعيش مع أبوه وأمه وأبوه وأمه بيبقوا مهتمين بيه بيدوا الحنان بيدوا الطعام الشراب العاطفة الإنفاق كل حاجة المظاهر الحياتية اليومية السؤال عليه الحب الود بيلاقي أبوه وأمه ساعة الاحتياج لما عيل يضربه تاني لما مدرسة تنهره لما حد ياخد منه حاجة أو يظلمه أو لما يتألم أو لما يمرض الأب والأم بيكونوا موجودين ياخدوا بالهم من عيالهم عشان كده لما بيلاقي الطفل الصغير أو البني آدم اللي بيلاقي هذا النوع من الرعاية والعناية من الناس بيبقى متزن أو في وسط الناس بيبقى عنده خبرة واخدها من الحب اللي كان جاي له من الرعاية اللي كانت جايه له من السؤال اللي كان بيتسأل عليه بيه بتبقى عنده مع الرعاية مهارة فبيعرف يتعامل مع الناس بيعرف لما يكبر ويبقى عنده ولاد يسأل عليهم يطبطب عليهم يحميهم يحرسهم والحافظ والحمي هو الله عز وجل بس واضح ان الرعاية والسؤال والود لهم تأثير بالغ جدا في شخصية البني آدم واضح ان الأطفال اللي بيبقوا في وسط عيلة بيبقى عندهم اتزان أكتر بكتير من الأطفال اللي ما بيبقاش عندهم عيلة بالمعنى المفهوم ده بيدينا أثار نفسية يا إما بتبقى بالعناية والرعاية فبتبقى إيجابية يا إما بتبقى بالحرمان فبتبقى سلبية ربنا يعافينا ويعافيكم زي البرد لما بيجي لنا واضح ان احنا داخلين على ايام برد ربنا يحفظكم البرد حتى بيحتاج حد مننا يعتني بيه خلوني اعتني بنفسي لان واضح ان احنا دخلنا في طور برد شديد ربنا يحفظكم وزي البرد ما بيحتاج دفى في كتير مننا حتى واحنا كبار شويه بنحتاج دفى بالسؤال بنحتاج دفى بالتعاطف بنحتاج دفى بمد ايد تتقدم تقدم لنا مساعده وقت الاحتياج الاطفال اللي بيتولدوا ما عندهمش اب ما عندهمش ام ما عندهمش ايد بتتمد لهم ساعه الاحتياج الا ان الله عز وجل يكفل ذلك وده اللي كفل الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الذي ولد يتيما لكن سبب له من اسباب الكفاله اللي يبقى فيها استعانه على خبرات الحياه ومهارات الحياه وتجارب الحياه والاتزان العاطفي اللي بيطلع لنا سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ودي المكانه اللي من اروع واعلى ما يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه واله يتيم كفى لليتامى هذا الشرف لكن احنا اللي بنحتاج بقى ان احنا تبقى عندنا ما شاء الله ابواب للحسنات ابواب ومداخل نعرف نوصل بيها للدرجات اللي احنا محتاجينها اللي اقول لكم وبشركم ان الله عز وجل كفل الحياة الكريمة للايتام واحنا اللي محتاجين ان احنا نساعد الايتام تعالوا ناخد تليفون الحاجة سناء كانت يعني ما شاء الله المرة اللي فاتت بتتصل وكل اخواتنا اللي اتصلوا المرة اللي فاتت وكانوا يعني مش عارفين يوصلوا فسامحونا ان شاء الله النهاردة يبقى عندنا اتصالات مكثفة عشان نعوض المرة اللي فاتت محدش يزعل مننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاجة سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد الله يبارك في حضرتك اتفضلي معايا مع حضرتك اتفضلي
عايزة بس اقول لك الاول ونحن ايضا دكتور محمد نحبك في الله ربنا يبارك في حضرتك يا رب ان شاء الله وأحبك الذي أحببتنا فيه الله يعز وكما حضرتك قلت دكتور محمد يقول جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر نعم وممكن أقول حاجة عن اليتيم اتفضلي
عايزة أقول اليتيم الحقيقي من لم يجد أحد يرعاه نعم.
ويعلمه دينه للعيش في دنياه بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودائما وأبدا يرعاه لوجه الله ويوم اليتيم عين التقصير ومنتهاه وكفى اليتيم فخرا أن نبينا ورسولنا كان يتيما وكفى اليتيم فخرا أن أمه كانت تزاحم الحبيب في دخول الجنة نعم وكفى اليتيم فخرا أنه ذكر في قرآن يتلى وسنة تتبع في مواضع كثيرة وجعل له الأجر الوفير لو- لمن يقدم له أي عون سواء مادي أو معنوي نعم.
ولمن أساء لليتيم أقول له والله ما أراك إلا أنك بعيد عن الدين وفهم الدين والعمل عن علم ويقين نعم بل إنك من المقصرين فابدأ من جديد لفهم هذا الدين المتين وبإذن الله العلي القدير ستبدل أحوالك من قسوة إلى إلى لين باتباع القرآن بمنهج خير المرسلين صلى الله عليه فإن وسلم.
ملئ القلب باليقين واللين فاحمد رب العالمين حتى يأتيك اليقين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى نلقاه رب جل في علاه وجزاكم الله خيرا كثيرا وجزاك وجزاكم يا حاج سناء ربنا يبارك في حضرتك يا رب معانا مين اختنا من الجيزه اختنا ولا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختنا عنا ازي اتفضلي حضرتك الحمد لله ربنا يبارك فيك.
انا فعلا بجد فعلا بحبك لله حبكم الله لا يحرمك كل خير ربنا انا هقول يحفظك لحضرتك حاجه انا عندي ابني يتيم انا اتجوزت مع جوزي قعدت 45 يوم فإنه يخرج نعم.
لسانه فابني يتيم واعلم أن واختي هذا متوفيه التنبيه هي وجوزها وعندها اولادها يتم نعم.
جميع أحوال الكلاب فانا هسال حضرتك ولا ينفع لو خدت اجازتي بكره وخرجت ولادي نعم عايزه اعرف بس ايه الثواب اللي انا قال هاخده؟
تعالى انا طبعا عارفه الثواب كويس بس انا عشان فلاحه وكده ما شاء وما الله اعرفش حاجه هو فعلا جوزها متوفي وهي متوفيه ومعاها سبع اطفال كده وابنها دايرهم معايا يعني الحمد نعم لله انا اتجوزتهم وبصل الرحم معاهم بس انا ابني متمسك بولادها جدا جدا ربما يغري نعم.
هذا ال- يعني لو والله العظيم بديله مصروفي يقول لي لا يا ماما خليه نادر يا ماما بأن يشتم ويسوء ربنا يا رب الولد لسه يعزكم ما كملش ابني لسه ما كملش سبع سنين الكافر اليتيم معنويا وماليا وذهنيا وتربويا وحبا وودا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة والكفالة هنتكلم عليها ربنا يا رب يحفظك ويجعلك آه، ما شاء الله يعني رحيمة ورؤوفة بكل الأيتام وكل أخواتنا وكل من يشاهدونا ربنا يبارك في حضرتك أختنا علا ربنا يحفظكم يا رب جزاكم الله خير على المداخلات لكن تعالوا نشوف بسرعة كده يعني ما شاء الله قبل ما ناخد كام اتصال كمان الآثار النفسية اللي بتنتج عن الحرمان من الرعاية وبالذات أو بالتحديد رعاية الوالدين تعالوا نعرف علشان نفهم بجد اليتم الحقيقي اللي ممكن يبقى موجود اليتم في عدم التعلم أو عدم وجود مربي اليتم اللي ممكن يبقى موجود ونبقى كلنا مقصرين حتى مع أولادنا الهدف من الحلقة ديت قبل ما احنا نبدأ ندخل فيها نراجع نفسنا وتبقى عندنا وقفة مع النفس قالوا يوم اليتيم احنا بنقول ان كل الايام المفترض وكل ساعة وكل لحظة ممكن نطيع فيها الله عز وجل ونتعبد اليه بافضل انواع العبادات وهي بكفالة الايتام وتعليم وتربية وتأديب الايتام والعمل على راحة الايتام ومع الايتام ومع الناس دول ولادنا نحطهم في الصف ان في اوقات بقى ده اللي عايزين نقوله في الوقفه ديت بنلاقي ان طبيعي جدا حرمان الطفل او الابن او اليتيم من الاب او الام في سن مبكر بيعرضوا لل- للاكتئاب بيعرضوا لضعف العلاقات الاجتماعيه الاخرين بيفقدوا الخبرات والتجارب والمهارات اللي كان ممكن يكتسبها من الاب والام في التعامل مع الناس ولذلك فوات كتيرة قوي بيجنح عن الطريق العلاقات الاجتماعية القويمة اللي ربنا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وكنا عارفين ان اكرمكم عند الله اتقاكم نزود المعرفة نعرف ان كلنا مع بعضنا في اطار اجتماعي البني ادم كائن اجتماعي بيعيش في وسط الناس وبيعيش مع الناس بيتعامل مع الناس والناس بتتعامل معاه اه ممكن يتاذى من الناس او الناس تاذيه لكن في وصية من النبي صلى الله عليه وسلم من يتعامل مع الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله تعالى ممن لا يتعامل مع الناس ولا يصبر على أذاهم هنعرف الحاجات دي منين أول حد بيعلمها لنا الأب والأم طب لو فقدنا الأب والأم يبقى احنا فقدنا هذه المهارات في التعامل مع الناس فتبدأ تحصل عندنا الأزمة ويبدأ يبقى البني آدم واخد جنب شوية في الحياة كده زي ما يجي في ركن من الشاشة فيبعد عن الناس طب لو كان الولد عايش مع ابوه وامه بس ما بيتعاملوش مع بعض امه مش بتربيه مش بتاخد وتدي معاه البنت مش لاقيه صدر حنين من امها الولد ابوه مشغول طول النهار والليل كل ايام الاسبوع كل اسابيع الشهر وكل شهور السنه ومش قاعد معاه ممكن اوقات يبقى متغرب على اكل العيش ومش بنلوم حد دي مش ملامه لكن دي وقفه ممكن يبقى موجود معاه في نفس البيت ما يشوفوش يخرج قبل ما يصحى ويرجع بعد ما ينام وتبقى الحياة فيها حرمان تعالوا نعالج هذه الأثار ونعمل وقفة مع نفسنا بعد ما نسمع أخونا من أسيوط أخونا محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك ويبارك فيك يا محمود والله يا دكتور هو في بعض الناس يتساءلون طالما ان اللحيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فلما لا تلتحي لئلا تكون فتنه للنساء؟
نعم يد عليا شخصيا يعني نعم؟
عليا شخصيا ولا على اللي حضرتك شخصيا جزاكم الله خير ما شاء الله نصيحتك في الملأ ان شاء الله ما هياش فضيحة ولا حاجة لكن حاجة ان طيبة شاء الله خيرا لكن ربنا يعزك.
نحن- لكن نحن نحبك في الله أحبك ولكن الله الذي أحببتنا فيه نقدر نقدر ذلك لئلا تكون فتنه لذلك الله يعزك يا رب ويبارك فيك ربنا لا يجعلنا فتنة إن شاء الله لا أنت ولا نحن ولا أحد مما نحب ربنا يعزك جزاكم الله خير عن النصيحة واللحية أنا أرى أن حلق اللحية من المحرمات وأنا لا أحلق اللحية وكل واحد له أسبابه يعني لكن التقصير باب مفتوح والفقه بتاعنا ما شاء الله من نعم ربنا علينا في أمور طيبة وفي سعة وفي ترتيب أولويات ربنا يحفظك وما فيش أولوية قبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ال- التنفيذ بيختلف باختلاف الفهم ما بين الناس جزاكم الله خير أخونا محمود وربنا يحفظك ويبارك فيك وخلونا نعرف ونرجع نراجع المشاعر والأحاسيس اللي بتبقى موجودة عند الناس حتى في النصيحة اللي بنبقى محتاجين نفهمها ومحتاجين نتعلم الخبرة اللي تبقى موجودة في المجتمع تعاملاتنا مع بعض الولاد بيشوفوا أبوهم بيتعامل إزاي فبيتعاملوا زيه بأدب بلين برفق برحمة بعطاء في ود في حديث ما بينه وما بين الناس بيتكلم إزاي بيقف إزاي لو حرم هذه الأمور بيبقى عنده حرمان فبيبقى عنده نوع من أنواع الحرمان الاجتماعي أو العاطفي عشان كده بقول لكم تعالوا نقيسها على الأيتام تعالوا نقيسها كمان غير الأيتام على أولادنا لحسن يكونوا أيتام وإحنا مش واخدين بالنا تعالوا نكمل ما شاء الله احنا قلنا هنزود الاتصالات فما شاء الله الحلقة كلها تبقى اتصالات النهاردة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا الحبيب مين معايا أخي مع الحبيب حضرتك مع حضرتك محمد محسن من منزلة وأنا من المكفوفين يا الله يا رب يكرمك ويبارك فيك ويبدلك ويبدلك يا رب ما شاء الله بكل أنواع الحسنات والطاعات والمهارات ولي مشاركة بس أتمنى أن أقولها اتفضل أشكرك أولا على طرح هذه الكلمة الجميلة الله يحفظك وأقول أن الله عز وجل كرم اليتيم نعم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة فيا أخي الفاضل إذا استطعت أن تكفل يتيم اكفله بما تستطيع ليس الكفالة معناها المال فقط نعم ولكن لو بكلمة طيبة لو بكلمة حب إن شاء الله لو عليك بكلمة حنان وإني يا أستاذ الفاضل أرى اليتم الحقيقي هو فقر الضمير نعم.
فقر الإنسانية وعدم إحساس الصغير بالكبير وعدم إحساس الكبير بالصغير يا أستاذ الفاضل النبي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم ذهب إلى غلام يهودي وهو يحتضر من أجل أن يجعله يقول لا إله إلا الله نعم وهو غلام يهودي وأبوه يقول يا بني أطع أبا القاسم ومات الغلام وهو يقول لا إله إلا الله وفرح محمد صلى الله عليه وسلم لأنه استطاع أن يكون سببا في إنقاذ هذا الغلام من النار فيا أمة الإسلام اشعروا ببعضكم عودوا إلى ربكم توبوا إلى الله سبحانه وتعالى نعم.
اجعلوا ضميركم يكون قوي وإذا أخطأتم فالله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فيا من ظلمت ويا من أكلت مال اليتيم ألم ت- تعلم قول الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا أما آن لنا يا أستاذنا الفاضل أن نشعر ببعضنا وأن نخشع أن نخضع لله وأن ننكسر لله سبحانه وتعالى يا أستاذ الفاضل يعني أوصي الناس جميعا أن يشعروا بالأطفال الصغ- الصغار والمساكين والأرامل التي لم تمتلك مالا أو قوتا يعني ت- تكون سببا في سعادة طفل أو بنت صغيرة نعم اذهبوا إلى دور الأيتام اكفلوهم بما تستطيعون حتى لو بالكلمة الطيبة بالكلمة الرقيقة يا أستاذ الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجذب الناس بأخلاقه الفاضلة حتى آه، آه، غير المسلمين أسلموا من أجل هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فاكفلوا اليتيم واشعروا باليتيم و- والنبي صلى الله عليه وسلم وصى باليتيم والله عز وجل أيضا وصى باليتيم فلا تنسوا اليتيم ولا ت- ولا تتذكروا ولا تتخيلوا ان ال- ال- اليتيم يحتاج مال فقط بل يحتاج ابا تحتاج اما يحتاج اختا يحتاج اخا نعم.
اذهبوا الى حفلتين وعلى فكره استاذنا جمعيه الرساله بمنزله عامله حفله ليوم اليتيم و... وانا فرحت مسرور جدا ان شاء الله احضر هذه الحفله لاشاركهم افراحهم واشكرك شكرا جزيلا على ان تحملتني في في, في التقاء ربنا يا رب وبالله يحفظك عليك ادعوا لي ادعوا لي فانا احبك في الله والسلام عليكم حبك الله ورحمة إذا حكينا فيه ربنا يا رب يبارك فيك ويرزقنا وإياك الطاعة يا رب وكل مشاهدينا الكرام واجعلنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة الأيتام ربنا يا رب يحفظكم وكل المناهج النبوية الشريفة ربنا يا رب يحفظكم معايا اتصال تاني يا أخويا الحبيب طيب أخونا أيمن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام أخونا أيمن
الو طمنا عليك صوت ضعيف جدا علي صوتك بس شوية يا أخويا أيمن ربنا يحفظك صوت ضعيف صوت ضعيف عندي
معلش علي صوتك يا أيمن شوية لو سمحت الو ايوه علي صوتك شويه ربنا يحفظك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل
استاذن حضرتك بس اهمال من ال- مقالات الرفع للبحر الاحمر انا ما فيش حد اصلا يعني البحر الاحمر كان فيه فساد عام يعني آه، اكتر من 20 سنه فعايزين اهتمام شويه بالنسبه للدعاه والمشايخ يجوا البحر الاحمر هنا يشوفوا كميه الفساد اللي فيه نعم نعم ربنا يا رب يكرمكم اخويا ايمن انتوا عندكم في البحر الاحمر دور ايتام
ده ومهمل جدا في الغردقه نعم نعم طيب ده ده دور الله ربنا يكرمك يعني انت بتنبه ما شاء الله كل ال- اخواتنا وما شاء الله انت كمان مع اخواتنا في البحر الاحمر ياخدوا بالهم احنا في في مش هنقول مناسبه بس لكن تذكره نذكر بيها نفسنا وهتعمل ايه في في كفاله الايتام في الاهتمام بدور الايتام في الاهتمام آه، يعني ما شاء الله برعايه امور الايتام حتى في الملاجئ وفي الاماكن للايواء وغيرها ربنا يحفظك يا اخونا ايمن جزاكم الله خيرا تعالوا نشوف آه، مفهوم الذات عند الطفل اللي ب- ما بيجدش هذه الرعاية الكافية اللي كان بيكلمنا عليها إخواتنا ما شاء الله اللي بيشعر بالضغط النفسي أو الشعور النفسي اللي بتهز ثقته في نفسه لأن كتير قوي بيبقى في ناس مش واخدة بالها كل طفل بي في الآخر يعني أبوه بيبات في البيت بيشعر بنوع من أنواع الأمان والثقة كل أم حتى سبحان الله عندها أولاد بتشعر بالأمان لما تجد جنبها راجل حتى لو كان شديد شوية أو قاسي شوية لكن عارفة أن وقت الشدة في حد هيسند معاها لكن أم الأيتام بتبقى خايفة من الوقوع فريسة في الحياة فريسة للاضطرابات اللي ممكن تبقى عند ولادها سواء نفسية أو سلوكية أوقات بتخاف من الانفعالات الزائدة اوقات الاولاد اللي بيفقدوا الاب او الام بيبقى عندهم تركيز قليل وحاجات دي بتبقى باينه على فكره بتبان في قله النوم او اضطراب النوم بتبان في مص الصوابع واكل الضوافر بتبان زي الايام الاخيره دي اللي شفناها في السلوكيات العدوانيه الشديده لاطفال الشوارع في ايامنا ديت في التظاهرات اللي بقينا نشوف فيها اطفال الشوارع يحدفهم اللطوف أو أطفال الشوارع بيتخرجوا بلطجية أو أطفال الشوارع اللي فقدوا حنان الأب أو الأم وفقدوا حنان الدولة فقدوا حنان المجتمع وفقدوا التواصل وهو ده اللي بقول لكم عليه بقى النهاردة فبقى في الشعور الدفين بالحرمان اللي بدأ يطلع في اندفاع شديد جدا في عمل كل ما هو سلبي لأن حسوا بوحدة وحدة نفسية أو قسوة إنسانية داخلية اتولدت عندهم ان ما بقى بقى ما فيش امل فقدوا الامل في الحياة فطلع عندنا الملوتوف طلع عندنا اللهم احفظنا القتل اللي ملوش يعني ملوش رادع اللهم احفظنا يا رب واحفظ كل من نحب وكل اهلنا كل بلادنا واجعلها يا ربنا رخاء سخاء مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وارحم العالمين في كل مكان بقى القتل موضوع عادي خالص بقى الموضوع ان خناقه واتنين بيتخانقوا فواحد ضرب واحد بمطوه ولا واحد ضرب واحد بطلقه خرطوش ولا ولا عشان يجيبوا حتى يسرقوا عربيه كان الاول يعني اللي بيسرق ده بيستخبى لا ده بيسرق في وضح النهار في تسعة الصبح في أربعة العصر مم اللهم احفظنا يا رب يعني ممكن تخش بيتك تلاقي حد الساعه أربعة وربع عصرا كده في في الظهر في عز الظهر زي ما بيقولوا تلاقي حرامي في البيت نسأل الله عز وجل النجاة اللي ممكن بقى مش حرامي ويستخبى لا ده حرامي ويرعبك لأن بقى عنده خلفيات تفجرت أو انفجار في المشاعر السلبية في الأحاسيس في العنف في الاضطراب النفسي في مش بقتش سلبية بقى في إظهار كل مظاهر البلطجة الإنسانية الدفينة أو الشيطانية حتى بلاش الإنسانية وبالتالي الأسباب ما كناش واخدين بالنا تعالوا ناخد بالنا تعالوا ناخد بالنا من الولاد في المدارس تعالوا ناخد بالنا من التربية والتعليم لأن الخوف اللي بيجي من الأثار السلبية بدايتها قلة التحصيل أو مفيش تعليم أصلا أو مفيش مدارس فهو مفيش تعليم مفيش مدارس مفيش صبر على تلقي معلومة ففي انفعال شديد جدا في استثارة لأقل حاجة في نوبة من نوبات الغضب اللي ممكن تحصل في اللي بدأنا نشوفه نسأل الله عز وجل ان يعني ربنا يسلمنا وينتهي أسرع ما يمكن بعدم الاتكالية كنا زمان ما بناخدش بالنا وكان في إعلام بيتكلم وأفلام ومسلسلات وكان في دعاء بياخدوا بالهم بس ما كانش حد منتبه لهذه الظاهرة الشديدة من العنف اللي بقينا نشوفها مثلا في الشارع المصري كان في اتكالية شوية وكان في العيال كمان متكلين على بعضهم البعض بدرجه كبيره وكان المجتمع كل واحد متكل على الاخر الحكومه احنا متكلين على الحكومه الحكومه متكله على الجمعيات الاهليه الجمعيات الاهليه كل واحد بيرضي نفسه لما بيبقى في يتيم فبيطلع ال 20 جنيه فانا كده رضيت نفسي مثلا وده كويس ان انت تطلع حاجه حتى وان كانت صغيره لكن كان دوت يكفي ولا لا كان يكفي ان نرعى الاطفال داخل ملاجئ الايتام ولا ندور على الاطفال المشردين اللي بره في الشوارع اللي بقوا ظاهره عنيفه جدا من مظاهر السلبيه في المجتمعات بتاعتنا تعالوا نعرف بعد ما نكمل الاتصال ده السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا اختنا ربنا يحفظك من الجيزه عايشه اسمها عليكم اسمك وعليكم.
كويس وعليكم السلام اختنا هدى من الجيزه ازي حضرتك يا شيخ هو الحمد ده من لله.
العياط ربنا يكرمك ويبارك فيك ان شاء الله انا نفسي بقى حضرتك تيجي تزور بلدنا كده وتشوف اليتم اللي فيها على حق ربنا يا رب يعني ولا يسلمك بيهتموا بيهم هنا ولا اي حاجه خالص يعني نعم كل واحده اهم شيء عندها ما تلعبش مع ابن ده وما تلعبش مع ابن ده نعم انا عن نفسي انا الشارع بتاعي فيه يجي- مش هقول لك يجي 20 يتيم وكلهم اطفال صغيرين نعم يعني انا باجي من الشغل بقعد العب معاهم غيتي ما اعرفش ده مرض بقى ولا ايه في لعب العيال لا ده ما بس شاء انا الله بحبهم جدا لما ب- لما ببص للولاد كده بحس ان انا خلاص دخلت الجنه ان شاء الله تدخلي الجنه ما هي القعده مع مش عارف.
عيال من الجنه اصلا والله ما اعرف ده اذا كان مرض ولا ايه كل اللي بيفضل يقول لي يما العيال يما العيال رغم ان ربنا انا يعني ربنا ما رضيش بعيال نعم بس يعني كل ما يتكلموا يقول لي يلا يما العيال انا بس اسال حضرتك سؤال نعم هو لو جنبي يتيم م- مسيحي نعم ينفع برضه اهتم بيه يوم اليتيم برضه زي زي- اه طبعا ينفع تهتمي باي طفل ايا كان لان ال- الاطفال كلهم على دين الفطره ودين الاسلام ربنا يكرمك فابواه يهودانه او ينصرانه فخلينا نهتم بيهم بالرأفة النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الطفل اليهودي ابن اليهودي الذي مرض مرض شديد جدا فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وعاده في مرض شديد كان مرض الموت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبص لابوه الولد الصغير فقال له يا بني أطع أبا القاسم فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بالشهادتين ثم توفي ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أن نجى نفسا من النار والأطفال زي ما بيقولوا أحباب الله ما قلناش أطفال المسلمين أحباب الله هيشوفوا منين الرحمة وال... ويعرفوا منين أخلاق الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم إلا من التعامل معاهم ربنا يكرمك مين مين قال ان احنا لن نبر هؤلاء الاطفال او هؤلاء الايتام مين قال ان احنا ما نبرهمش ربنا يا رب يكرمك انت اثرت يا اختنا هدى مساله شديده جدا يا جماعه انا اعرف ناس كتير قوي من الايتام اللي موجودين من المسلمين اللي في افريقيا وتحديدا بلاد زي نيجيريا وغيرها من الدول اللي خدوهم الغرب قادتهم الكنيسة والكلام ده يعني مش كلام من سر يعني كل الناس عارفاه وانا قابلتهم في انجلترا وهم رجاله كبار تجاوزوا سن الأربعين والخمسة واربعين وهو اسمه محمد عبد الله مثلا الكلام اللي بقوله ده حقيقي ده انا انا شفته بنفسي يعني وبعدين طلع محمد عبد الله ده بقى قسيس مثلا ايه ده هو كانت اخدته الكنيسه او اخدوا المبشرين فتعاملوا معاه بحب جدا وبعناية وكفالة لكل الحياة في التربية وفي التعليم وفي الدراسة وفي حتى الجنسية وبقى انجليزي من أصل نيجيري أبوه وأمه مسلمين ده حقيقة وحد فيهم قابلته أنا ما بقتش فاهم قوي يعني فبيقول لي أنا إن شاء الله أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيكلمني وهو بيكلمني إن هو قسيس أو مبشر لكن في نفس الوقت مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجات أنا ما كنتش فاهمها قوي يعني في في الموضوع وكانت من ضمن اهم حاجات عنده في المستقبل ان هو يحجج امه ويحج معاها فانا ما بقتش فاهم قوي اللي حصل لكن اللخبطه اللي انا اتلخبطتها ديت خلتني اخد بالي وانتوا كمان معانا واحنا عايشين في مصر ان اللي بيربي بيبقى له الجانب الاكبر في العقل والقلب واللي بيربي واللي بيرعى واللي بيكفل الفكر وبيكفل وبيكفل السلوكيات والمهارات عشان كده تعالوا نعرف وناخد بالنا ان ان الحرمان من الاب والام في التعامل معاهم ممكن يكون بوفاة الاب او الام مثلا وممكن يكون بسفر الاب او الام ممكن يكون الحرمان من الاب والام بانشغال الاب والام شديد بقى ايا كان انشغال عشان بحثهم عن الرزق انشغال عشان ثقافتهم قليله انشغال عشان الام مهتمه بنفسها اكتر من ولادها او الاب مهتم بالسعي على مظهره او على حتى اكل العيال والرزق اللي ربنا كفله لكل مخلوق على ظهر الكره الارضيه وعلمنا رزقكم في السماء وما توعدون وسائل الحرمان دي من اخطر ما يمكن على الولاد على مواقفهم على تكيفهم ودوت بيأثر عليهم عقليا وبيأثر عليهم انفعاليا وبيأثر عليهم معرفيا وبيأثر عليهم في كل حاجة في حياتهم عشان كده تعالوا نقف مع المشاكل دي وناخد بالنا لحسن يتم عيالنا واحنا مش واخدين بالنا الحرمان من الأب والأم بطلاق الأب والأم الحرمان من الأب والأم بالخناق كل يوم ما بين الأب والأم الحرمان من الأب والأم بالبهدلة الإنسانية والنفسية اللي بتبقى موجودة عشان كده تعالوا إذا وقفنا الوقفة ديت تعالوا نتعلم فنون من فنون التعامل مع الأيتام مخصوص مع أولادنا عموما لو اتكلمنا عن الأيتام وعن ولادنا وجينا نتعلم الفنون والمهارات وأفضل الأساليب للتعامل مع الأولاد وخاصة الأيتام مش هنلاقي ولا مثال في الدنيا أروع ولا أعظم ولا أمثل من مثال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي علم البشرية الخير كله وكان هو صلى الله عليه وسلم خير ولد بني آدم أو ولد آدم ولا فخر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة وادانا أفضل السبل والأدوات علمنا فن التعامل مع اليتيم بحاجات والله لو خدنا بالنا منها ومعانيها دلالتها لنعرف قد ايه انه كان بحق الرؤوف الرحيم وصدق من سماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والمثال واضح قوي تعالوا ناخد مثال من اشهر الامثله قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من مسح على راس يتيم لم يمسحه الا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين رواية من روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمسح على شعر يتيم بكل شعرة مش حسنة حسنات ومن يحسن بس الكلام بس يبقى لله يبقى لله تعالوا نعرف الكلام لله ونكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتصال السلام عليكم ورحمة الله أم أحمد السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أحمد سمعت يا فندم أنا عايزة أسأل حضرتك اتفضلي بس تعالي صوتك شوية ربنا يكرمك ال- الولد اللي مامته مطلقة يعتبر يتيم
طيب يعني خلينا نقول ده احنا انا دلوقتي بقول ال- الحالة النفسية والإنسانية والمشاعر اللي عند الطفل لكن في انواع من اليتم لكن اليتيم كتعريفه ال- أنا هقول لحضرتك علمي ناخد بالنا منه اتفضلي انت اللي تقولي لنا بقى ده ممكن أنا آسفة أنا آسفة طبعا لا لا اتفضلي قولي ده احنا بنتكلم على واحدة الحياة صاحبتي واحدة صاحبتي نعم اتجوزت جوازتها استمرت حوالي 15 يوم نعم فربنا رزقها بولد نعم
فعطف عليها واحد اسمه الاستاذ عبد العزيز ارحمه الله ادعي له بالرحمه بالله عليك ربنا يرحمه.
وربى لها ابنها فدايما بيقولوا ان ده ابنها يتيم فانا عايزه اسال حضرتك وهي ليه تعتبر ابنها يتيم؟ هي عم- لا جوزها سال فيها ولا في ابنها في اللي قال ان هو مات وفي اللي قال ان هو هجرها فما نعرفش والله فانا عايزة- وده اللي احنا بنقوله هو كم من يتيم حرم او كم من طفل او ابن او ولد محروم من المشاعر ومن الاب والام سواء بالموت او لا، أنا عايزة بالهجر او أعرف بال...
شرعيا هو بالابتعاد.
الولد ده يعتبر يتيم؟
نعم اللي يب... يعني هقول لك ان شاء الله واحنا مع بعض في الحلقه ان شاء الله ربنا يكرمك وربنا يا رب يعمر قلوبنا بطاعته ويجعل لنا من يكفلنا في ان ياخذ بايدينا الى ابواب الحق والطاعه والسعاده اللي بنقوله تاني بس خدوا بالكم معانا ان اوقات كتير قوي زي الحاله اللي لسه بنسمعها من اختنا هدى او من اي حد احنا بنشوف في الحياه عيال والله بيبقوا في وسط اهاليهم كانهم ايتام بس تعرفهم الشرعي يتيم تعريف اليتيم من فقد أبوه واليتيم من فقد أمه لكن مع ذلك في في الواقع كتير جدا بيحرموا من الأب والأم وهم على قيد الحياة أود يبقوا عايشين معاهم في البيت ما بيشوفهمش فكأنهم أيتام في المشاعر والأحاسيس والكفالة والعناية والرحمة والود والحب والإنفاق وغيره كم من أب ساب ولاده رماهم ما يعرفش عنهم حاجة ما العيال دول مين هيرعاهم تعالوا كده نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ال- اليتيم ليه كان بيحضنه ليه كان بيسأل عليه ليه كان بيتفقد أحواله ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم هو معلم البشرية صلى الله عليه وسلم عشان احنا نفهم ونعي عشان نعرف من المواقف ديت نتعامل ازاي مع هؤلاء الأولاد واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له من قسوة قلبه الراجل ده قلبه قاسي قلبه قاسي في ناس في ناس في وسطنا ممكن يبقى قلبي قاسي اعمل ايه اعمل ايه عشان قلبي يلين عشان قلبي يرق عشان نفسي كده تبقى هاديه شويه النبي صلى الله عليه وسلم قال له امسح راس اليتيم واطعم المسكين دي التربيه اللي محتاجينها ده التعليم اللي عايزين نفهمه البني ادم بيمر في الحياه بطرق كتير قوي او بيعدي على ابواب كتير قوي ربنا بيديله مفاتيح سهله قوي للسعاده اختنا اللي كانت بتكلمنا دلوقتي بتقول برجع من الشغل اقعد مع الايتام فانا بحب اقعد معاهم بيقولوا بقى ام العيال حتى ان لم ترزق بالعيال في ناس ربنا بيفتح عليها قوي بيخلي قلوبهم مفتوحه على كفاله محتاج زي كفاله المسكين زي كفاله اليتيم زي كفالة اليطي- اللطيم وغيره تعالوا نتعلم المكانة بتاعة هؤلاء الأيتام في اليوم ده أخونا كان بيكلمنا بيقول إن ما شاء الله الجمعيات الأهلية عاملة يوم وعاملة احتفالية الاحتفالية جميلة ورائعة وبيبقى فيها ما شاء الله كثير من الدعاة والمشايخ والناس المشاهير في يوم أول جمعة في إبريل دايما بيقولوها لكن بقية السنة بقيه الفرحة اللي محتاجين ندخلها على هؤلاء الأطفال المحتاجين تعالوا نتعلم أول فنون التعامل هي زرع الحب زرع الثقة زرع مفهوم العطاء هو ده اللي محتاجين نفهمه عايزين حلول للولاد دول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعيه السبابة والوسطى مين اللي مين اللي يعني ما ياخدش باله بنعدي عليها كده يعني مرور الكرام لكن محتاجين نقف معاها وقفه مش احنا قاعدين نتفرج على التلفزيون ونشوف قناة الرحمة عشان نتقرب لله سبحانه وتعالى ونتعلم السنة ونتعلم السنة بمفاهيمها الصحيحة ونتعلم التقرب من الله بالطاعات طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش نفسنا نبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة كل شعرة بتمسحها على يتيم تأخذ بها حسنات بس تكون لله أول الفنون ازرع الحب والثقة ازرع مفهوم العطاء ورينا هتعمل ايه مش في اليوم بتاع اليتيم في كل يوم بتقدم فيه لليتيم واحد اثنين تعالوا نربي نفسنا نربي عيالنا بتربية جادة وهادفة منها ان نبقى متعهدين باعطاء احنا كلنا ان شاء الله ولادنا اللي هم ولادنا عايشين معانا او ولادنا من الايتام لان هم ولادنا على وجه الحقيقة هم دول اللي ممكن ينفعونا بعد كده وهم بيبقوا سبب في رفعة الامة تربية ايمانية صحيحة ازاي تعالوا نعرف بعد الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختنا علا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا يعني عمري ما احتفلت بيوم اليتيم بس أنا بعد كلام حضرتك كده احنا في بلد أرياف نعم.
ما تفضلش نعم بس أنا إن شاء الله ناوي ألم بيوتنا كلهم بكرة وأخدهم مزيد كده وأعمل لهم فسحة ربنا يا رب يكرمك واجعلك كفيلة لهؤلاء الأيتام دوما ربنا يحميكي ولا يو- ييتم لك ولد أنا ربنا يكرمك والله عمري ما عملت الحاجات ديت بس أنا إن شاء الله ناوية بكرة إن شاء الله ألمهم كلهم ونروح نقعد في الغيط يا رب يا يعني رب إن شاء يكرمك.
الله ربنا يقسمه بقى على أي أكل أي حاجة بس المهم نقضي يوم حلو وخلاص إن شاء الله ربنا يا رب يحفظك جزاكم الله خير ربنا عليك والله ادعي لي إن ربنا يخليك لي.
أسعدتينا يا رب بارك لك في ولادك و... وبارك لنا فيهم دايما واجمعنا بولادنا على خير واجمعهم بينا على خير ربنا يا رب يكرمك والله أسعدتيني بالمكالمة الطيبة ربنا يحفظك معانا اتصال تاني السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا نهلة ربنا يبارك فيكي
بارك الله فيك يا دكتور محمد وجعل هذه العمل في ميزان حسناتكم اللهم أمين اللهم أمين بداية أقول إن من أعظم أبواب القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله كفالة اليتيم والكفالة ليست كما نفهم أموالا تدفع وتنفق على الطعام والشراب لليتيم وإنما هي أوسع وأشمل من ذلك فالكفالة بر مبذول ونصيحة بناءة وتربية سليمة راقية نعم وكلمة رقيقة ونظرة حالية وغير ذلك من هذه الوسائل التي تشعر اليتيم بالحب والأنس والدفء والحنان وتعود بالآثار الإيجابية عليه وعلى مجتمعه الذي يعيش فيه لأننا في المقابل إذا تخلينا بهذا الدور عن اليتيم أو حتى عن الطفل الذي يعيش بين أبويه كان بمثابة بؤرة الفساد التي تفسد ما حولها ومن حولها إلا من رحم الله فالبعد التربوي ضياع وخسران ويتم حقيقي للأبناء نعم فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا نعم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير اختنا نهلة ما شاء الله عليكي ربنا يكرمك رديتي على اختنا اللي بتسالنا هو ممكن يكون الولد اللي ابوه وامه مطلقين وما شافش ابوه يتيم اختنا نهلة ردت ما شاء الله بابيات الشعر الطيبة السلام عليكم هنا مين هنا عبد الرحمن السلام عليكم يا عبد الرحمن طيب جرب تاني يا عبد الرحمن ربنا يحفظك خلونا ن- نتعلم بس حاجتين بسرعة قبل الاتصالات ربنا يكرمكم انا عارف الحلقة اتصالات يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه لكن تعالوا نفهم بس عشان نحط فنون مهارات تعاملات نتعلم بيها احنا نتعلم احنا اللي محتاجين والله احنا اللي محتاجين نزرع في نفسنا الاول احنا بنزرع الولاد على فكرة اللي بيتعلم حاجة عشان بس يتعلمها بيفهمها مرة او بيفهمها بمفهوم المرة لكن اللي بيتعلم حاجة علشان يدرسها أو يعلمها أو يعيد زراعتها تاني تعلمها أفضل 14 مرة أو 18 مرة دي دي مفاهيم علمية صحيحة عشان نبقى فاهمينها يعني اللي بي بيتعلم الحب او بيتعلم الثقة او بيتعلم العطاء حلو بيتعلمه لكن اللي بيتعلمه وبيبدأ يعلمه بيبقى الحب عنده مفهوم أكثر سعة 14 مرة 18 مرة اللي بيتعلم العطاء ويعلمه للناس بيعلمه للناس أفضل 14 مرة ما هو بس ياخده وكذلك كل المفاهيم الإيجابية أو السلبية كذلك الحاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله ربنا يبارك فيك يا استاذنك علي صوتك شوية بس ربنا يحفظك آه، هو دلوقتي انا ليا رأي مختلف نهائي عن عيد اليتيم ده اللي عملوه احنا لسه بنقول احنا مش عايزين عيد هو اليوم لليتيم ده ملهوش غير يوم في السنة ده ب- ما شاء الله عليكي برافو عليكي احنا بنقول النهارده مش بنتكلم عن عيد اليتيم يوم احنا مش عايزينه يوم خالص خالص يوم آه، آه، يبقى بخل شديد اتفضلي يا حاجة زينب أنا اقول بس حاجة اتفضلي هو حضرتك دلوقتي احنا عندنا دار ايتام نعم بقالنا 15 سنة الحمد لله امهات ليهم بربيهم رئيس مجلس ادارة ومديرة و... والحمد لله معاهم آه، من وهم بيبي آه، آه، يعني ال- اللهم لك الحمد اما جه بقى عيد اليتيم وال- وكده احنا منعنا نهائي ان حد يجي في عيد اليتيم نعم اول عيد يتيم دخل عليهم نعم ما اقولش لحضرتك الولاد قاموا مفزوعين صوات وصريخ وقعدوا يعيطوا طبعا وال- والاهالي جايين احنا يعني دار ما لهاش جن- حديقه مثلا بس كبيره نعم لكن فيها ريسبشنات ما ينفعش تلعب فيها كوره وبلالين والولاد اتخضوا طبعا ودي كانت اول مره واخر مره صح، برافو عليكم.
حاجة النهارده ان اسمها عيد يتيم بقى في هما تمييز دلوقتي وصلوا نعم آه، ابتدائي واعدادي وثانوي ما شاء تمام الله ولكن الحمد لله ما يعرفوش يعني ايه عيد يتيم لكن صح.
اللهم لك الحمد ولك الشكر يعني ما شاء الله الحمد لله محس- مش محسنهم ابدا ان هم ايتام ما شاء الله ومفيش إن شاء عندي الله.
يافطه اسمها يافطه دار ايتام ما شاء الله و... والحمد ما شاء لله الله.
كل اللي بيجوا بيقعوا... اي حد بيجي بيقعد معاهم بيبقوا آه، اصحابهم التزام.
بيلعبوا معاهم واخواتهم و...
ما شاء في الله المدرسه مش معرفه حد ان هم ايتام ما ولما شاء حد الله.
عرف نعم ما ما اقولش لحضرتك انا زعلت زعل قد ايه ما شاء الله عليك يعني فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نحسسهوش ده اللي انا اقصده ان في تمييز ارعاه صح.
واكفله مش صح.
لازم فعلا بكفاله الفلوس صح.
احنا بنقصد نكفله نكفله نشوف المدرس يكفله ب- بالتدريس صح الطبيب يكفله بطبه صح الصيدلي يكفله بالادويه صح.
كده وهكذا صح يعني هي إن شاء دي الله.
الكفاله نعم وي- ويلتصقوا بيهم ويحبوهم المدرس يبقى حبيب ليهم او المدرسه حبيبه للبنات نعم ال- الطبيب لما يجي يبقى كانه اخ ليهم او او اب او ان شاء الله عليك طول السنه احنا صح.
طول السنه الى ان صح.
يخرجوا الى المجتمع ان شاء الله مل- في يعني طبيعيين سويين صح آه، متدينات ولله الحمد ما يعني شاء كل الله.
هم دار ايتام المفروض المفروض ان ان هم يربوهم تربيه دينيه صح تربية يعني يخرجوا فعلا للحياة وهم يعني إن شاء الله في أحسن من غيرهم بكتير بإذن ما شاء الله الله يعني نعم نتمنى نتمنى من الله سبحانه وتعالى إن كل دور الأيتام وأنا بأدعو ان شاء الله عليك الأمهات المقيمات اللي هم بيكفلوا الأيتام اللي إحنا بنجيبهم بيشتغلوا أتمنى إن هم يصبروا يمكن أنا عاملة دلوقتي إعلان على القناة قدام حضرتك في الشريط نعم الله يبارك فيهم قناة الرحمة نعم ما شاء الله.
حطهولي ان انا دايما بحتاج لامهات مقيمات نعم ليه لان ودور الايتام معظمها لان الام مش بت... اللي هي بتقعد معاهم في الاوضه بقى يعني نعم.
انا مش بقى مش ببات معاهم 24 ساعه في الاوضه نعم أه، ولا رئيس مجلس اداره ولا بس احنا الحمد لله غير اي حد يعني ما معاهم شاء برضه الله.
دايما ولا المديره ولا كذا لكن معاهم ما شاء على الله طول وبالليل والصبح وكده لكن الام بقى اللي مقيمه مع ال- البنات في ال- في الاوضه المفروض ان هي تبقى ام ليهم تصبر مفيش صح.
ام بتسيب ولادها وتمشي مهما عملوا فيها صح صح ما مفيش.
شاء الله فلازم تصبر تصبر على معامله اخواتها كمان الامهات التانيين اللي معاها في الاوض نعم نعم ومعلش الموضوع طويل مش هطول على حضرتك لا انت ما شاء الله عليكي ربنا يا رب يحفظك يعني انت لخصتي اللي احنا قاعدين نقوله ما شاء الله هو ما فيش اختلاف في وجهات النظر لكن آه، الله اكبر عليكي ربنا يبارك ويتقبل منكم ما شاء الله وهي ديت التجارب اللي احنا محتاجينها ربنا يا رب يبارك لك ده اللي احنا بنقوله على فكرة احنا بنقول يعني يوم اليتيم قد يكون في تمييز لكن مش هقول لكم إلا أنكم تبدأوا في هذا اليوم لكن تبدأوا في سلسلة متصلة زي أختنا ما شاء الله اتصلت محتاجين والله الأيتام إحنا اللي محتاجين إحنا اللي محتاجين نكفل الأيتام بالعناية والرعاية عشان كده ده اللي كنا بدأنا فيه أول حاجة محتاجين ده اللي كنا بنقوله حالا قبل اتصال الحاجة زينب ربنا يبارك فيها في كل من يقوم على كفالة الأيتام بكل مفاهيم الكفالة اللي هنقولها دلوقتي عشان انا عارف الوقت الله أكبر بيجري من بينا بالحلقة محتاجين نزرع في نفسنا وفيهم الحب نزرع فينا وفيهم الثقة والعطاء محتاجين نزرع فينا وفيهم حب العطاء محتاجين نزرع فينا وفيهم إثبات الوجود محتاجين نزرع فينا وفيهم ان مفيش فرق ما بين الناس دون التمييز وديت اول الحاجات اللي بنحطها محتاجين التربية بس محتاجين التربية الجادة يا جماعة زي ما كانت الحاجة زينب وهي اخر اتصال سامحوني ما ناخدش اتصالات تاني يعني ربنا يحفظكم لكن زي ما بقول لكم انا قابلت حد يعني في لندن في انجلترا موجودين واخدين من نيجيريا قابلت هنا وهنا هما بياخدوهم ويبقى محمد عبد الله بس هو متربي وطالع قسيس لان التربيه كانت تربيه جاده وهادفه ودينيه محتاجين احنا بقى نعلمهم التربيه الايمانيه على العقيده الصحيحه محتاجين نعلمهم ايمان صحيح دين قويم وما نبقاش مكسوفين بالكلام ده وما نبقاش يعني زعلانين او يعني مواضيع عندنا مهزوزه المواضيع محتاجه مننا قدوة صالحة محتاجة عمل جاد مثمر محتاجة نفس بشرية مستعدة بالحب الفطري اللي موجود فيها لسماع وتعلم وتنمية مهارات العطاء على المفاهيم الإيمانية بالعقيدة الصحيحة ومش شرط الكلام دوت يبقى موجود جوه دور الأيتام محتاجين ان احنا نكفر الأيتام أيا ما كانوا اي مكان موجودين فيه لان ممكن تبقى في يتيم جوه بيت جنبنا في الجيران مع جده وجدته مع خالته مع عمته محتاجين دول مع اللي في دور الايتام دول لان دور الايتام لها منظومه عجيبه سبحان الله لسه منتبهين ليها ما هم بيتعلموا المفروض في المدارس الاعدادي والثانوي وقبلها الابتدائي في اه دور ايتام فيها مدارس في ما فيهاش بيخرجوا للحياه عادي خالص محتاجين نتعلم ازاي ندخل عليهم البهجة والسرور لأن إدخال البهجة والسرور على العبد العادي خالص من أعظم القربات لله عز وجل كلنا عارفين ما بالكم بقى إدخال البهجة والسرور على هذا الطفل اليتيم أو البنت اليتيمة أو الشاب اللي تربى دون أب أو أم محتاجين نفهم إن, مح... إن إحنا اللي محتاجين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق محتاجين نتعلم الابتسامة على فكرة الابتسامة جربوا ان انتوا تبقوا مكشرين وشكم مكشر وال111 اللي احنا عاملينها رجالة او ستات ما شاء الله اخوة واخوات هتلاقوا نفسكم فعلا زهقانين لان شكل الوش بيأثر على الحالة النفسية محتاجين نتعلم من الابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الا متبسما هو مبتسم وشه طليق محتاجين نتعلم ان احنا كمان نربي وشنا يبقى وشنا طليق ربنا يرزقنا القبول بالتبسم اه بتيجي هموم الحياه ومشاكل الحياه وضغوط الحياه لكن على فكره انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وحتى الابتسامه والله تربيه ممكن نربي نفسنا عليها ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيلاطف الصغير والكبير ويبتسم وعنده طلاقه في الوجه لن نفع الناس بكثره الاموال ودي اللي بنقولها ممكن ما يبقاش معانا فلوس كتير نديها للايتام لكن ممكن ربنا يرزقنا ابتسامه في وجه طفل يتيم زي ما بيقولوا كده نحسس على شعر طفل يتيم نحتويه نحضنه نحبه نتعامل معاه برفق بلين ولسه اختنا بتذكرنا ربنا يكرمها الدكتور الطبيب محتاج يزكي عن نفسه وماله ويتصدق وربنا يرزقه ان يحفظ له اولاده ويحفظه لاولاده والمدرسه والام ست البيت واللي بتطبخ طبخه زمان كنا والله اتعلمناها زمان سنه طيبه زي ما بندي لجيراننا ما شاء الله رز بلبن ولا طبخه ولا صينيه لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه محتاجين نعمل اكله تبقى لدور الايتام للولاد ناكلها في وسطهم او ناكلهم معانا في بيتنا ما يبقاش في فرق موجود معانا ومحتاجين لين الكلام محتاجين حسن الخلق محتاجين الكلمة الطيبة محتاجين نتعامل مع بعض بأدب نبوي شريف حتى في النصيحة لليتيم والغير اليتيم كده هندخل السرور على المؤمن محتاجين نثني على كل حد عمل حاجة طيبة أو اخترع اختراع أو سن سنة محتاجين يا جماعة تبقى كل أيامنا عيد وكل ساعاتنا عيد وكل لحظاتنا عيد محتاجين نتعلم الكلام ده وإذا ربنا رزقنا عملنا نتواضع لله ونبقى لينين هينين أسوياء متزنين الحلقة بتجري لكن مع الحلقة محتاجين نتعلم حسن الحوار وحسن الخلق مع اليتيم نوري لهم الكلام ده في طباعنا ربنا يا رب يحفظكم ويحميكم تعالوا نتعلم من القصص كان يتيم ربنا رزقه بحد كفله بس يبدو ان ده كان سبب الرزق الوفير لمن يكفل يتيم عايزين الرزق والسعة والسعادة شوفوا الدنيا ازاي تعلموا مهارات وفنون الاتصال مع الناس وخاصة الأيتام ربنا رب يحفظكم ويحميكم ويجعل بلادنا وولادنا في أمان ورخاء وسخاء واطمئنان إلى يوم الدين بالله عليكم ما تنسوناش من دعواتكم في ركعتين تهجد كل ليلة نوصيكم بيها ربنا يرزقنا وإياكم الطاعة ونراكم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته